له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله كل عام وأنتم بخير عام هجري جديد بعد أن مر عام ما أمره مر بحلوه ومره مر ودخل عام نرجو حلوه فاللهم اكفنا شر المرار فيه اللهم اجعل هذا العام فاتحة خير على المسلمين اللهم اجعل هذا العام كشف غمة عن جميع الأمة اللهم اجعل هذا العام فتحا وتمكينا للدين اللهم اجعل هذا العام رحمة وبشرى وبلسم للمسلمين اللهم اجعل هذا العام عونا على إقامة أركان الدين اللهم اجعل هذا العام تيسيرا ولطفا وعونا وكرما وجودا منك يا رب العالمين اللهم اجعل هذا العام عفوا وعافية ورحمة وعطفا منك يا حي يا قيوم آمين إخوتي في الله أنا أحبكم في الله آه كلمني بالأمس آه أحد إخواني محمد القصاص الله يرحمه ويعافيه وقال لي هي الصورة ضلمة قوي كده مفيش اي تفاؤل فهحاول اتفائل الليلة دي بأن نسمع لو سمع المسلمون النهاردة للأسف, المس... للأسف الشديد المسلمين ما بيسمعوش ما بيسمعوش قرآن ما بيسمعوش سنة ما بيسمعوش هداية ما بيسمعوش وإنما كل واحد بيسمع على مزاجه وأنا كثيرا قلت أن بعض الناس مهما تكلمت هو مش سمعك هو بيفكر في حاجة تانية في مصيبة تانية بيفكر هيرد عليك يقول ايه لكن ما بيفكرش تعالوا واحنا في هداية الاسماع مراتب الهداية عشر مراتب بدأنا من أول مرتبة التكليم مرتبة الوحي وصلنا إلى مرتبة البيان العام البيان الخاص مرتبة الإسماع قال الله ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم كان سمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء تكلمنا في مرتبة الإسماع في الأسبوع الماضي وذكرنا أن قضية الإسماع قضية خطيرة جدا ربنا سبحانه وتعالى جعل الإسماع منه والسماع منهم دليلا على علم الخير فيهم وعدم ذلك دليل على عدم الخير فيهم وأخبر عن أعدائه أنهم هجروا السماع وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون فالسماع رسول الإيمان إلى القلب وداعيه ومعلمه والسماع أصل العقل وأساس الإيمان الذي انبنى عليه وحقيقة السماع تنبيه القلب على معاني المسموع وتحريكه طلبا وهربا حبا وبغضا والناس في السماع أنواع منهم من يسمع بطبعه ونفسه وهواه فهذا حظه ما وافق طبعه ومنهم من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وقلبه فهذا يفتح له المسموع بحسب استعداده وقوته ومادته ومنهم من يسمع بالله لا يسمع بغيره ما تقرب عبدي إلي بأحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به في الرواية الثانية فبي يسمع فبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي فمن الناس من يسمع بالله لا بغيره وهذا أعلى سماعا وأصح من كل أحد يبقى بعد ما قسمنا السامع منهم من يسمع, من يسمع بطبعه ونفسه وهواه ومنهم من يسمع بحاله وإيمانه ومعرفته وقلبه ومنهم من يسمع بالله تعالوا لننظر إلى المسموع نسمع إيه نسمع إيه قال ابن القيم عليه رحمة الله فأما المسموع فعلى ثلاثة أضرب مسموع يحبه الله ويرضاه وأمر به عباده وأثنى على أهله ورضي عنهم به ده الأولاني أنا قلت قبل كده أن الله جل جلاله جعل من غاية إرسال الرسول أن يسمع الناس القرآن أن يسمع الناس القرآن سيدنا إبراهيم لما دعا قال ربنا وابعث فيهم وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك هي دي القضية أن يتلو هذا النبي عليهم الآيات ربنا سبحانه وتعالى قال أن هذه أعظم حجة أبلغ منا قال جل جلاله أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم يتلى عليهم لذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب يسمع قرآن اقرأ علي قرآن يقول لسيدنا عبد الله بن مسعود اقرأ علي قرآن يقول أقرأ وعليك أنزل يقول نعم إني أحب أن أسمعه من غيري عشان كده عايزك تسمع قرآن وتتذوق قرآن تعالوا نسمع الأول كلمة واستمع نسمع كلمة واستمع يلا سمعنا كده كلمة واستمع اللي هي نمرة أربعة واستمع
أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم
معلش النمذ الذين معلش معلش آه، احنا لسه يبدو الكنترول برضو المرة اللي فاتت ما عرفناش نشغلها والمرة دي آه، ربنا يستر فالشاهد بس عايز اقول لكم ايه ان ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا بسماع القرآن قال سبحانه ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد القى السمع انا عايزك تلقي بسمعك كده اه تنصت تسمع تسمع قرآن تسمع كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وتركز في السماع بحيث ان هذا السماع ينفذ من الأذن إلى القلب ذلك هذا المسموع الذي يحبه الله ويرضاه القرآن وكلام النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال فأما النوع الأول فهو السماع الذي مدحه الله في كتابه وأمر به وأثنى على أصحابه وذم المعرضين عنه ولعنهم وجعلهم أضل من الأنعام سبيلا قال الله أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا هؤلاء الأنعام لا، هؤلاء الذين شبههم الله عز وجل بالأنعام هم الذين لا يسمعون أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون وقال الاعتراف الخطير كنا مسمينها الاعتراف الرهيب درس قديم زمان اسمه الاعتراف الرهيب الاعتراف الرهيب ايه وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير ما كانوش بيسمعوا وهو سماع اياته المتلوه التي انزلها على رسوله فهذا السماع اساس الايمان الذي يقوم عليه بناؤه سماع القرآن بس يا جماعة مش سماع القرآن هو مجرد سماع التلذذ والتمتع نحن نقول الله لا ده السماع ثلاث أنواع اسمع دي كده نشوف هتطلع من أي نوع ها اتفضل
يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت
السماع ده بي بيقولوا ثلاث انواع السماع الاول سماع ادراك سماع الادراك اللي هو سماع الاذن سماع فهم وعقل اتنين ثلاثة سماع قبول وإجابة والثلاثة في القرآن سماع إدراك سمعه إنك تسمع تسمع قرآن يعني آه، آه، أنا عجبني بس في والشيخ مصطفى اسماعيل الله يرحمه يقول واستمع ركز واستمع ركز ده سماع إدراك أن تدرك تدرك الكلام الذي تسمعه تدرك سماع إدراك في القرآن شوف ال شوف سماع الإدراك يعمل إيه بقى ها ها يعمل إيه اسمع الجن بقى قالوا إنا سمعنا قرآنا ها عجبا عجب يا رب تفهم يا أحمد. والله الواد طارق المخرج ده لو هو قاعد لو لو لو يفهم معانا هيدينا التحف اللي معاه دي الحاجات الجميله قران القران عجب عجب عجب ه- عندك حته عجب تسمعها لنا من الاول كده من غير ما ت- ما تقطمها زي زي ما ما قطمت الاولانيه من الاول خالص اه، اسمع قرانا عجبا انا عايزك تدرك ان القران ده تقول عجب سبحان الله العظيم الجن دول صحيح ولاد جن جن عارف آه لما قرأ رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن قرأها على الجن وبعدين قرأها على الإنس على الصحابة فقال للصحابة لقد كانت إخ- لقد كان إخوانكم من الجن أحسن مردودا منكم كنت كلما قرأت فبأي آلاء ربكما تكذبان قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب شوف بقى سماع الإدراك يخليك تعمل إيه سماع الإدراك أنا بقول كده أنا كنت بقول لل- لل- للشباب اللي أنا أنا كنت بقول نفسي أ- أفتح معهد لتعليم قراءة القرآن مش تعليم التجويد الغنة وال- والإضغام والإخفاء والإقلاب والإظهار والرم والإشمام وصفات الحروف الإطباق و- إلى آخره ومخارج الحروف مش مش قصدي ده قصدي القرايه اللي بنسمعها دي اسمع ها
والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب
جزاك الله خيرا ال- جزاك الله خيرا انا بقول ايه ان السم... آه، كنت بقول نفسي اعمل مدرسه لتعليم تلاوه القران عايز الراجل اللي بيصلي بيا امام وهو بيقرا القران يقول يقول كلام ربنا يقوله لما يبقى سؤال يقوله في صيغه التساؤل لما يبقى جواب يقوله في صيغة الرد يقوله وهو بيقرأ لما يبقى إز- إنكار يعظم الإنكار يحسسني بالقرآن يحسس المتلقي هي دي يخلي المتلقي يجاوب يرد على سؤال ربنا يعظم ربنا ي... ي... يخاف لما تيجي ايات النار وايات التخويف يحسسك ان انت مرعوب لما تيجي ايات الجنه وايات الرجاء يخلي قلبك يتنطط من جوه الف... هو ده القران القران اللي لما حد يقرا بقى قال ايه خيركم من اذا سمعتموه يقرا القران حسبتموه يخشى الله تزيين هذا القرآن السماع النهاردة الناس ما, ما, ما بقتش تسمع ليه م- مش عارف ليه لكن سماع الإدراك زي ما الجن قالوا كده يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق سماع إدراك لما يحصل الإدراك يتصل به الإجابة سبحان الله العظيم كان على أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يجي الراجل المشرك اللي اتولد مشرك وقاعد يعبد أصنام سنين الرسول يقرأ عليه آيتين قرآن بس خلاص يسلم أو الصحابي مصعب بن عمير يقرأ عليه آيتين قرآن مباشرة أول ما يسمع آيتين قرآن يسلم يسلم سبحان الله دي هو ده سماع الإدراك لما يسمع يدرك فيجيب مباشرة السماع الثاني سماع الفهم سماع الفهم اللي ده بقى اللي, اللي ربنا نفاه عن أهل الإعراض والغفلة قال سبحانه وتعالى فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء في قول الله سبحانه وتعالى إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور التخصيص ها هنا لإسماع الفهم والعقل وإلا فسماع الأذن حاصل أقيمت به الحجة قال سبحانه وتعالى ولو, لا ولو ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم أي لو علم الله في هؤلاء الكفار قبولا وانقيادا لأفهمهم ولا أفهم ولكن هم لا يفهمون وإلا فهم سمعوا ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون أي لو أفهمهم لما انقادوا ولا انتفعوا بما فهموا لأن في قلوبهم من داعي التولي والإعراض ما ينفعهم من الانتفاع بما سمعوه اسمع مثلا آه، إز- ازاي دول ما بيفهموش في آه، آه، نمرة خمسة مثلا نحن اعلم بما يستمعون به يعني احيانا بيبقى الانسان آه، بيسمع وهو ناوي يكذب بيسمع وهو معرض اسمع كده الايه دي
نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا
هو من الاول حاطط في دماغه ان الكلام ده سحر فمش هيقبل نحن اعلم بما يستمعون به اذ يستمعون اليك واذ هم نجوى هم بيسمعوا وبعدين يقولوا شوف الكلام شوف. وهكذا زي ما بيحصل النهارده انك انت النهارده تيجي تقول قال الله وقال الرسول وعظمه الشريعه واهميه الشريعه و آه، بركه الشريعه ويقول- مشغول عن سماع الفهم سماع الفهم اللي, اللي بيجعل القلوب تعي وتدرك شوف نوع تاني من الناس اللي, اللي شوف ربنا سبحانه وتعالى أنكر عليهم آية جميلة قوي ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم الصم البكم الذين لا يعقلون دي آه، نمرة ستة ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا آه، اسمع كده
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون جزاكم الله خيرا آه هي دي يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون اوعى تبقى بتسمع وانت مولي بتبعد مش مع ربنا ربنا سبحانه وتعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون اسمع وأنصت أنصت اسمع وافهم ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون اوعى تقول ايوه انا سامع ايوه انا فاهم وانت مش فاهم ايوه انا سامع وانت مش سامع وانت مش ملقي السمع النوع الثالث سماع القبول والاجابه الاول سماع الادراك الثاني سماع الفهم والثالث سماع القبول والادراك وال والاجابه في آه، قول الله سبحانه وتعالى حكايه عن عباده المؤمنين سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا سمع قبول وإجابة مثمر للطاعة سماع قبول وإجابة آه الآية لما, نزل لما نزلت آه إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله شوف بقى السماع سماع الإدراك لما بقى سماع فهم لما بقى سماع قبول وإجابة شوف المراحل دي جت إزاي لما نزلت هذه الآية جاء الصحابة وقالوا يا رسول الله نزلت عليك آية لا نطيقها اللي بنحدث بيه أنفسنا احنا قاعدين دلوقتي واحد قاعد دلوقتي وبيحدث نفسه انه هيكذب كذبة يقول انا سمعت انا عملت بس ما نطقش ما قالش الله عز وجل يعلم هذا الذي في نفسه لما رأى الله هذا الذي- هذا الذي في نفسه الآية بتقول سيحاسبه عليه انه كذب الصحابة قالوا لا ما نقدرش طب احنا نقدر ازاي نمنع انفسنا من هذه الوساوس فقال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو اسرائيل لموسى سمعنا وعصينا قولوا سمعنا واطعنا فلما قالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير نزل التخفيف لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت خلي بالك ازاي بقى ان بداية الامر سماع ادراك ادراكه ايه المقصود بالاية سماع فهم فهموا ايه المطلوب من الاية سماع قبول واجابة سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير هي دي سماع قبول واجابة متضمن لأنواع للأنواع الثلاثة وأنهم أخبروا بأنهم أدركوا المسموع وفهموه واستجابوا له واستجابوا له لما فهموا وسمعوا وأدركوا نزل من الله سبحانه وتعالى التخفيف هذا السماع آه، آه، الأول آه، سماع المطلوب سماع المراد من الله عز وجل في القرآن مدح آه، يقول ابن القيم عليه رحمة الله والمقصود أن سماع خاصة الخاصة من المقربين هو سماع القرآن سماع القرآن بالاعتبارات الثلاثة إدراكا وفهما وتدبرا وإجابة وكل سماع في القرآن مدح الله أصحابه وأثنى عليهم وأمر به أولياءه فهو هذا السماع هو سماع الآيات لا سماع الأبيات سماع القرآن لا سماع مزامير الشيطان سماع كلام رب الأرض والسماء لا سماع قصائد الشعراء سماع المراشد لا سماع القصائد سماع الأنبياء والمرسلين لا سماع المغفلين من المطربين هذا السماع حاد يحدي القلوب إلى جوار علام الغيوب سائق يسوق الأرواح إلى ديار الأفراح محرك يثير ساكن العزمات إلى أعلى المقامات وأرفع الدرجات القرآن مناد ينادي بالإيمان ربنا إننا سمعنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر هو ده السماع هو السماع الحقيقي سماع القرآن سماع ينادي بالإيمان ودليل يسير بالركب في طريق الجنان داع يدعو القلوب بالمساء والصباح من قبل فالق الإصباح حي على الفلاح حي على الفلاح صاحب هذا السماع لم يعدم من اختار هذا السماع إرشادا لحجه تبصرة لعبرة تذكرة لمعرفة فكرة في آية دالة على رشد ردا على ضلال إرشادا من غي بصيرة من عمى أمرا بمصلحة نهيا عن مضرة ومفسدة هداية إلى نور هداية إلى نور إخراجا من ظلمة زجرا عن هوى حثا على تقى جلاء لبصيرة حياء لقلب غناء ودواء وشفاء وغذاء وعصمة ونجاء كشف شبهة إيضاح برهان تحقيق حق إبطال باطل هذا هو القرآن هذا هو القرآن الذي هجره المسلمون ولم يعودوا يسمعون نحن نرضى بحكم أهل الذوق في سماع الأبيات والقصائد ونناشدهم بالذي نزل القرآن هدى وشفاء ونورا وحياة هل وجدوا ذلك أو شيئا منه في الدف والمزمار اللي احنا قلناه ده حد يلاقيه في غنوة الف... ل... أغ- أغاني الفجور والفسوق نغمه لشار لشاد ومطربات الألحان الغناء المشتمل على تهييج الحب المطلق الذي يشترك فيه محب الرحمن ومحب الأوطان ومحب الإخوان ومحب العلم والعرفان ومحب الأموال والأثمان ومحب النسوان والمردان ومحب الصلبان كل الكلام عن الحب حب بقى حب وخلاص فهو يثير من قلب كل محب لشيء ساكن قلبه من هذا الشيء ويزعج قاطنه فيثير وجدانه ويبدو شوقه فيتحرك على حسب ما في قلبه من الحب والشوق والوجد بذلك المحبوب كائنا ما كان ولهذا تجد لهؤلاء كلهم ذوقا في السماع وحالا ووجدا وبكاء ويا لله العجب أي إيمان وبصيرة وهدى ومعرفة تحصل بسماع الألحان بسماع الحرام بسماع الضلال الذي يصرف عن القرآن قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله خلفت خلفي ببغداد شيئا سموه التغبير التغبير ده عبارة عن طبلة ومعاها عصايتين صغيرين كده بي- بي- زي بتاع ال- قال يصرفون به الناس عن القرآن سبحان الله العظيم ابن القيم أورد حديث عجيب هنا آه، بس أنا آه، صراحة فاتني تخريج هذا الحديث ابن القيم بيقول هنا آه، كما في معجم في معجم الطبراني وغيره مرفوعا وموقوفا أن الشيطان قال يا رب اجعل لي قرآنا قال قرآنك الشعر قال اجعل لي كتابا قال كتابك الوشم قال اجعل لي مؤذنا قال مؤذنك المزمار قال اجعل لي بيتا قال بيتك الحمام قال اجعل لي مصائد قال مصائدك النساء قال اجعل لي طعاما قال طعامك ما لم يذكر ما لم يذكر اسم الله عليه الشاهد ان ده السماع الاول اللي هو سماع ال- السماع الذي مدحه الله في كتابه وهو سماع القرآن النوع الثاني من انواع السماع سماع مباح السماع المباح اللي هو لم يرد فيه مدح ولا ذم امر ولا نهي وانما سماع آه، من باب آه، الهوى والشهوه المباحه سماع مباح فاحنا قلنا السماع الاولاني سماع آه، مسموع يحبه الله ويرضاه وامر به عباده واثنى على اهله ورضي عنهم وهو سماع القران الثاني مسموع يبغضه ويكرهه ونهى عنه ومدح المعرضين عنه وهو سماع الموسيقى والحرام والغناء السماع الثالث مسموع مباح مأذون فيه آه، إذا كان الس- الكلام اللي بيتقال يحبه الله فيحبه وإذا كان كلام من كلام الماجريات فلا بأس فيه تعالوا نسمع مع بعض برضو آه، نسمع نسمع شيء من السماع المباح الذي فيه كلام يحبه الله ويرضاه نسمع الأول آه، عندكم آه، ها هتسمعونا ايه يا حاج عمرو الأول نسمع آه، آه، وحي على يوم المزيد عبد الله كامل آه، وحي ميمية ابن القيم ابن القيم له قصيدة اسمها القصيدة الميمية وصف فيها الحج وصف فيها القيامة وصف فيها بقى الجنة ورؤية الله عز وجل آه، آه، في الجنة في يوم المزيد فاسمع كده اهو ده سماع مباح لما تسمع انشاد الشعر اسمع ها؟
وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم وحي على يوم المزيد الذي به زيارة رب العرش فاليوم موسم وحي على واد هنالك أفيح وتربته من إذفر المسك أعظم منابر من نور هناك وفضة ومن خالص العقيان لا تتقصم وكثبان مسك قد جعلنا مقاعدا لمن دون أصحاب المنابر يعلم لمن دون أصحاب المنابر يعلم فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم تجلى لهم رب السماوات جهرة تجلى لهم رب السماوات جهرة تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلمه سلام عليكم سلام عليكم سلام عليكم يسمعون جموعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا فبينهم في عيشهم وسرورهم وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم إذا هم بنور ساطع أشرقت له بأقطارها الجنات لا يتوهم تجلى لهم رب السماوات جهرة فيضحك فوق العرش ثم يكلم سلام عليكم سلام عليكم يسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلموا يقول سلوني يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي يقول سلوني ما اشتهيتم فكل ما تريدون عندي إنني أنا أرحم فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فقالوا جميعا نحن نسألك الرضا فأنت الذي تولي الجميل وترحمه
جميل جميل وشيء رائع ويحرك الأشواق ويحدو القلوب نسألك الرضا اللهم إنا نسألك الرضا جزا الله خير الشيخ عبد الله كامل أثار شجوننا و آه، طيب ممكن نديها حتة حتة فرح يعني حتة لا حته ايه حته نغم حته حته مزاج حته ها آه, اه ممكن ده برضو من المباح يعني ايه لما تسمع كلام مباح آه، يبقى يبقى ده من المباح اقصد كلام مباح بدون موسيقى كلام مباح مش غنى في فرق بين آه، انا خايف للحلقه بس تخلص في فرق بين انشاد الشعر وبين الغنى آه، آه، الامر مختلف تماما آه، آه، مثلا اسمع اسمع انشاد الشعر وبعدين اسمعك الغنى اسمع انشاد الشعر مثلا ايه آه، آه، آه، كلمات ابن القيم عليه رحمه الله لقد كان يسبي ال- ده انشاد الشعر لقد كان يسبي القلب في كل ليله ثمانون بل تسعون نفسا وأرجح يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من فوره حين يصبح وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم فكان بحب الخلق يلهو ويمرح فلما دعا قلبي هواك أجابه فلست أراه عن خبائك يبرح حرمت منائي منك إن كنت كاذبا وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح وإن كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب الجريح ويفرح إذا لعبت أيدي الهوى بمحبكم فليس له عن بابكم متزحزح فإذا أدركته غربة عن دياركم فحبكم في الحشا ليس يبرح وكم مشتر وكم مشتر في الخلق قد سام قلبه فلم أره إلا لحبك يصلح الكلام لله طبعا سبحانه وتعالى فلم أره إلا لحبك يصلح هوى غيركم نار تلظى ومحبس وحبكم الفردوس بل هو أفيح فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم ويا رحمة مما يجول ويكدح ده إنشاد الشعر اللي احنا قلناه ده ده الإنشاد مش اللعب اللي بيحصل في المساجد ويقول لك حصل إنشاد شعري لا الرسول سمع من حسان بن ثابت في في المسجد إنشاد الشعر وقال له انشد هو ده الإنشاد الإنشاد يبقى كده مش الغنى تحبوا تسمعوا غنى اسمعكم غنى اسمع بقى غنى هتلاقيني عامل الحته بتاع الفشني واتاك جبريل في الحال راحبا يا روحي وارتياحي
يا روحي فيا روحي وارتياحي اسقني في الحال راحبا يا روحي وارتياحي جزاكم الله خيرا انا عايز اسمع واتاك جبريل الامين عشان الوقت واتاك جبريل الامين ف ليه؟ عشان نختم بس ايه بادي المباح احنا بنتكلم في السماع ان السماع ده سماع الشيخ طه الفشني والشيخ نصر الدين طوبار والشيخ محمد الفيومي والشيخ محمد آه، اسمه محمد قاسم ولا محمد عمران آه، التواشيح الدينية دي من المباحات اذا خلت من الشركيات اذا خلت من الغلو والشرك يبقى هي ديت مباح الكلام مباح الكلام في مدح النبي صلى الله عليه وسلم بدون غلو بدون شرك اذا كان الكلام في الثناء على الله عز وجل ب- بدون غلو ودون ان آه، يعني بالتعظيم والتوقير والاجلال يبقى سماع مباح ن- آه، وأتاك جبريل الأمين
بحراء حقا كنت تخلو عابدا ربا كريما واسع الإمداد
حقا كنت تغلو عابدا ربا كريما واسع الامداد
ربا كريم الله ربا كريم ربا كريم واسع الإمداد وذاك جبريل الأمين وأتاك جبريل الأمين وذاك جبريل الأمين وذاك جبريل الأمين مبلغا
وأتاك جبريل الأمين مبلغا مبلغا وأتاك وأتاك جبريل الأمين وذاك جبريل جزاكم جزاكم الله خيرا يعني كده ايه آه، اتسلطنا فاحنا بنقول ايه ان هذا الغناء من آه، المباح من المباح اللي احيانا الانسان بيحب يرفه عن نفسه يروح عن نفسه آه، ي- آه، آه، مفيش مانع مفيش مشكله يعني هذا هي دي هي دي بقى السعه والرحمه والتيسير في هذا الدين في هذه الشريعة في الأحكام في الحلال والحرام زي ما بقول كده ممكن حد بي الموضوع ده عنده مزاج بي- بيتبسط لما يسمع كده وينتشي و... ف... فالشاهد دي أنواع السماع أعلاها بالطبع بدون شك سماع القرآن الكريم القرآن العظيم واللي بيسمعوا قرآن بالله شوف بقى لما واحد يسمع كلام الله بالله سبحان الله العظيم عايز اختم اسمع قرآن ف سمعونا ايه عاي- عايز سمعونا حاجة حلوة من عندكم حاجة قرآن عشان نختم بيها في الاخر آه، نسمع قرآن قرآن بس آه، حضر قلبك كده وركز واسمع قرآن ها نسمع قرآن هم؟
والذين اجتنبوا تاني
الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد
أولئك الذين أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب الناس اللي بيستمع القول فيتبع أحسنه خلصنا في منزلة الإسماع أو مرتبة الإسماع من مراتب الهداية أن الناس ع- أن السماع على ثلاثة أنواع سماع واجب وهو سماع القرآن سماع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفهمه تل- ثلاث أنواع أو, أو مراتب هذا السماع ثلاثة سماع الإدراك سماع الفهم سماع القبول والإجابة قرآن السماع الثاني سماع مباح وهو سماع ماذ- الأمثلة التي ذكرناها إنشاد شعر أو غناء الشعر من الرجال الغنى الثاني والدف هذا عمل النساء وللنساء لا, لي لا ليس مباحا للرجال السماع المحرم هو سماع الموسيقى والألحان والأغاني والفسق والفجور والكلام عن الحب وغيره من المحرمات والعشق المحرم هذا سماع محرم أسأل الله جل جلاله أن يسمعنا ما يحب اللهم أسمعنا ما تحب واصرف عنا الحرام وأهله أحبكم في الله وأستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دروس